السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة ثم أما بعد أحبابي في الله إن المراقب لواقع المسلمين اليوم يجد أن الكثير منهم انحرف كثيرا كثيرا عن أخلاقيات الإسلام إن الذي يمشي في الطرقات ويتأمل معاملات الناس مع بعضهم البعض يشعر حقيقة أننا في أزمة معاملة فيما بيننا وبين بعضنا وإننا في أمس الحاجة لأن نتصالح ولأن نتغافر يغفر بعضنا لبعض ويسامح بعضنا بعضا النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أذكر نفسي وجميع إخواني وأخواتي بحديثه صلى الله عليه وسلم حينما قال ما من شيء أثقل في الميزان عند الله يوم القيامة من حسن الخلق وقال أيضا صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا فتصور حينما تحسن في معاملتك مع الناس في موقف تقترب من النبي عليه الصلاة والسلام موقف آخر يقربك أكثر فأكثر فأكثر فأكثر حتى تكون جارا للنبي عليه الصلاة والسلام من منا لا يحب أن يكون جارا للنبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة كلنا نحب أن نكون في جوار النبي كلنا نحب أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أمامكم طريق مختصرة أمامكم شيء يسير جدا أن نحسن في معاملاتنا مع بعضنا أن نتسامح وهذا هو موضوع ما حضراتكم أكمل فيه ما بدأته في الحلقة السابقة في الأسبوع الماضي وقفت مع حضراتكم أحبابي في الله كيف نتسامح؟ ما هي الأسباب التي تعيننا على أن يسامح بعضنا بعضا وأذكر أن التسامح لا يمكن أبدا لإنسان أن يحققه إلا إذا طهر قلبه للناس إنسان صافي السريرة صافي لا يحمل في قلبه ضغينة لأحد أيضا لا يمكن لأحد أن يحققه إلا إذا حقق التواضع كان متواضعا لله لا ينظر إلى الأنا ليسهل عليه أن يتسامح لا يمكن لإنسان أن يتسامح إلا إذا حقق معنى الانكسار لله عز وجل لا يمكن لإنسان أن يوفق وأن يعان على التسامح إلا إذا كان متجردا ومخلصا لربه عز وجل في معاملاته ينظر إلى المثوبة من الله عز وجل يقول لنفسي دائما أنا أعامل ربي ولا أعامل الناس أنا أصبر على أذى الناس لله عز وجل لأني أريد أن أكون من أهل قول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب من أجل ذلكم أحبابي في الله أقول إن التسامح أن يتسامح الإنسان مع الناس هذا عمل قلبي في الأصل لا تستطيع أن, أن تنطق بكلمة حسنة في مقابلة المواقف المستفزة إلا إذا انتصرت على نفسك إلا إذا انتصرت على قلبك دي مسألة مهمة جدا أحبابي في الله كيف لك أن تحقق التسامح أولا المواقف المستفزة المواقف التي تضايقك انظر إليها بنظارة جديدة أن هذا ابتلاء وما عليك أمام الابتلاء إلا أن تصبر لله ثانيا انظر وتأمل لماذا فعل أخوك معك هذا التصرف لسببين السبب الأول وهذا ذكرته في الحلقة الماضية ولكني أجمله لأهميته السبب الأول هو أنك قد تكون أسأت إليه وأنت لا تدري وهنا ليس أمامك إلا الاعتذار أو السبب الثاني أن تكون أسأت في معاملتك مع الله فسلطه الله عليك بذنبك وهنا ليس أمامك إلا الاستغفار فأين فأنت بين اعتذار لأخيك واستغفار لربك عز وجل فلا تزيد على ذلك مشكلة ثالثة أن ترد الإساءة بالإساءة يبقى كده وقعت في مصيبة ثالثة يبقى الحل إيه ستجد أن أفضل الحلول أن تصبر أفضل الحلول أن تكظم غيظك أفضل الحلول أن تتسامح ثالثا قف مع النصوص الشرعية التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله يحضك فيها الله ورسوله على التسامح يا أخي ربنا بيرغبك أنك تتسامح النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك تسامح ما تسمعش وصية النبي ما تسمعش أوامر ربنا عز وجل قال الله فاعفوا واصفحوا أمر من ربنا سبحانه وتعالى فاعفوا واصفحوا وقال الله عز وجل أيضا ولا تنسوا الفضل بينكم يعني إيه ولا تنسوا الفضل بينكم أنتوا عارفين حبيبي في الله المعاملات اللي بتضايقك كلها بتكون مع معارف تقريبا كلها معظمها مع معارف نسبة كبيرة جدا جدا مع واحد صاحبك مع أخوك مع أختك مع أمك مع زوجتك مع صديقك مع أخوك مع زميلك في العمل مع مع ناس كلهم معارف والنسبة الضئيلة مع اللي انت ما تعرفهمش طيب مع المعارف دول قبل ما تفكر ترد الإساءة طيب ما في موقف جميل هو عمله معاك قبل كده يعني لو كان زوجتك مثلا عملت معاك حاجة كويسة يوما ما آآ آآ ابنك أخوك صاحبك أكيد في حاجة كويسة عملها طب ما بسبب الحاجة الكويسة دي سامح ربنا عز وجل قال ولا تنسوا الفضل بينكم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لأن السياق ده وإن كان في معاملة الأزواج خصوصا لكن العبرة بعموم اللفظ لا تنسوا الفضل بينكم عموما يا جميع الناس يا جميع المسلمين في معاملاتكم كلها لا تنسوا الفضل بينكم وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم شوف حضرتك النبي ربنا عز وجل بيوجهه للتسامح يقول الله لنبيه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فاصبر على ما يقولون ربنا بيوجه النبي للوسيلة اللي تخليه يتسامح فاصبر على ما يقولون واحد زعق لك واحد رفع صوته عليك واحد شتمك واحد قال كلام في حقك مش كويس واحد يا أخي ما تصبر يا أخي اصبر اصبر على ما يقولون والغلبة لك وأنا بوجه الكلام ده لكل المسلمين لكل الناس اصبر واحتسب انت حد فينا زي النبي عليه الصلاة والسلام أبدا ولا نوصل جنب النبي حاجة وبرغم ذلك النبي اللي مقامه أعلى مننا كلنا أعلى من الدنيا كلها ربنا عز وجل يقول له فاصبر على ما يقولون وعشان كده أنا بقول الكلام ده كل ما إيمانك يزيد وكل ما تقواك تزيد التفت لهذا القول وطبقه أكتر من غيرك أكتر حد يحترم كلام ربنا اللي تقواه زايدة عشان كده أنا بقول الكلام ده للدعاء وللعلماء ولطلبة العلم وللناس المتدينة انتوا أكتر ناس مفروض تسمعوا الكلام ده فاصبر على ما يقولون ما تردش اوعى ترد ما تردش الإساءة بالإساءة أنا عايز يا حبايبي في الله نغلب في هذه الآونة مبدأ ادفع بالتي هي أحسن يعني إيه ودي مش سلبية ولا, ولا عن ضعف ولا عمر الأخلاق الحسنة ما تبقى ضعف النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الشديد الشديد مين اللي ماشي يخبط في الناس اللي ماشي يضرب في الناس اللي ماشي يدوس الناس بعربيته اللي مش همه حد لا ده مش الشديد ده, ده الضعيف الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب ده الشديد هل اللي بيملك نفسه عند الغضب مين اللي صوته عالي عند الغضب ال الواحد صوته عالي انت بقى تمسك نفسك انت كده الشديد وهو الضعيف ده ده اللي اللي علمنا المعنى ده النبي عليه الصلاة والسلام فلما بقول لك اصبر على ما يقولون ما تردش مش معناها ان انت ضعيف ده انت القوي القوي اللي بيمسك نفسه انما الضعيف اللي قال لي كلمة تلهلبه اللي قال لي كلمة تخليه يغلط لا ما تغلطش ما تغلطش امسك نفسك اعصم لسانك احنا في زمان فتن في زمان فتن وانا عايز اقول لحضراتكم وقت الفتن الناجون هم الصامتون اكتب معايا الجملة دي اكتبها وقت الفتن الناجون هم الصامتون إنما اللي بيتكلم كتير ده هيغلط كتير وهيقع في الزلل كتير مش الصامتون صمت يعني مطلق لا يتكلم كلام قليل جدا ولا يتكلم إلا لإحقاق الحق اللي طول صمته في الفتن هيفكر كويس جدا لما يجي يتكلم يقول إيه فهيكون إلى السلامة أقرب ومن الوقوع وعن الوقوع في الزلل أبعد ربنا عز وجل قال للنبي فاصبر على ما يقولون أنا الحقيقة لو خدت الحلقة دي في الجملة دي بس والله ما كان ذلك بالقليل لأن دي رسالة مهمة جدا لكن يكفيني فيها ذلك لأنتقل إلى ما بعدها فاصبر على ما يقولون طب ونعمل إيه شغل لسانك في التسبيح شغل لسانك وبدنك في العبادة العبادة والطاعة وافزع إلى الصلاة كان النبي إذا حزبه أمر صلى كتير من الناس الملتزمين بالذات يشكون إساءة الغير إليهم في هذا التوقيت ليه؟ لأن المتدينون هم المصدرون في هذا التوقيت فأي إساءة بيتلقاها الناس في الشوارع وفي الطرقات أنا بقول لكل أخ بيساء إليه ولكل أخت بيساء إليها إياكم أن تستجيبوا لهذه الاستفزازات اللي عايز يتقي الله ويحقق تقوى الله عز وجل ما تردش طب نعمل إيه؟ ادفع بالتي هي أحسن ما تنساش إن اللي بيسيء إليك ده أخوك وإن اللي بتسيء إليك دي أختك يا أختي في الله إحنا مش عايزين ننسى إن إحنا المسلمون إخوة مش عايزين ننسى كلام ربنا عز وجل إنما المؤمنون إخوة مش عايزين ننسى كلام النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم طب بس هو عاصي وبيسيء إلي يا أخي هو كونه بيسيء إليك دي تنفي عنه الإسلام هو مسلم برضه وأخوك برضه أخوك وإن أساء إليك أختك وإن أساءت إليك ما ننساش ده إن إحنا بنتعامل مع أخواتنا ممكن يكون الشيطان ضحك عليهم شوية غلطوا في حقنا شوية إنما أقول فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وبإذن الله عز وجل أزمة وتعدي أزمة وتنفرج وستنفرج سريعا بإذن الله عز وجل وعايز أقول لحضرتك الإنسان أنتوا لما يكون اتنين بيتشكلوا مع بعضهم واحد غضبان قوي وعالي وبيتكلم كلام مش كويس والتاني بيتلقى ال ال ال الغضب ده بهدوء ويرد بالحسنى وده برضه مش بيبطل قاعد يشتم وقاعد يزعق والموقف خلص على كده مين المنتصر المنتصر اللي ساكت مش اللي بيتكلم كده على طول طيب انا عايز اقول لحضرتك اللي بيزعق لك ده اللي بيشتمك ده وانت وانت بتدفع بالتي احسن اللي بيسيء اليك وانت بتصبر لله عز وجل اللي بيكلمك كلام مش كويس وانت ماشي بمبدا فاصبر على ما يقولون انا عايز اقول لحضراتكم والله العظيم هو من جواه بيحترمك هي من جواها بتحترمك تقول برغم كل آه برغم كل ده ولما الازمه تعدي الاحترام ده هيظهر باذن الله عز وجل واحنا مش بنعمل عشان الناس تحترمنا او ما تحترمناش احنا بنتقي الله عز وجل بنعمل اللي ربنا عز وجل امرنا به في الموقف ده بس انما الناس بقى تثمن موقفنا الناس لا تثمن موقفنا نحن لا نتعامل مع الخلق انما نعامل الخالق تبارك وتعالى احنا ماشيين بتوجيهات ربنا وربنا عز وجل قال ده حتى في شأن في معاملة غير المسلمين قال الله عز وجل قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يغفروا لهم يعني يسامحوهم يتسامحوا معهم وقال الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن يعني إيه؟ يعني بالحسنى تعاملوهم بالحسنى وتكلموا الناس بالحسنى والمسلم يتسامح مع الناس كلها المسلم بحسن خلقه يضفي الخير على الدنيا جميعها طيب تعالوا بينا شفنا كده نماذج من كلام ربنا تعالوا نشوف نماذج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله والحديث في مسند أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وأنا عايز أقول إن كل الأحاديث صحيحة يعني مخرج لا أعتمد في كلامي إلا الصحيح يعني دي ده مبدأ عام إخواني وأحبابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جملة من كلمتين اسمح يسمح لك اسمح يسمح لك يعني ايه سامح الناس واغفر للناس وتجاوز عن الناس وصف قلبك للناس وما تزعلش حد ربنا عز وجل يجازيك بجنس عملك يعني ايه يسامحك زي ما بتسامح الناس في حديث آخر أيضا صحيح دخل رجل النار فقال الله عز وجل واحد دخل النار خلاص قال اسمحوا لعبدي كإسماحه إلى عبيدي وكان هذا الرجل في المعاملات المالية سمح سمح وسهل وبسيط وكان يتجاوز عن المعسر اسمحوا لعبدي يعني سامحوه يخرج من النار لأنه كان بيسامح عبيدي بيعامل الناس بالسماحة فربنا عز وجل خرجوا من النار وسامحه مين عايز ربنا عز وجل يسامحه قال رسول الله ده حديث ثالث صلى الله عليه وسلم دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومقتضيا دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومقتضيا على فكرة أخطر حاجة وأعظم حاجة بتبين أنت مين المعاملات المالية آه والله بتبين أنت شخص كويس ولا مش كويس المعاملات المالية بعض الناس ممكن تشوفه يعجبك وراجل محترم ويعني في حاجات كتيرة كويسة جدا تيجي تتعامل معاه ماليا تقول يا الله مش ممكن ده شخص لا يطاق يبقى المحك ايه المحك المعاملات المالية سبحان الله اللهم قنا شح أنفسنا يا رب عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع يعني بيبيع بسماح ما بيشدش على الناس بيسامح بيتجاوز يعني سهل مع الناس حس ان اللي قدامه محتاج الحاجة قوي قوي وهيموت عليها بس يعني مش قادر ي... فيسامح مش مهم نكسب في دي قوي يعني ما, ما قلل المكسب شوية اخوك محتاج لها مش مشكلة سمحا اذا باع واذا اشترى لما يجي يشتري برضه يكون سمح يعني مش مشكلة الراجل اللي بيبيع وإذا اقتضى وإذا اقتضى يعني إيه طلب حقه طلب دينه قضى واقتضى الرجل دخل الجنة سمحا دخل رجل الجنة بسماحته بسماحته قاضيا ومقتضيا هقول لكم حديث يبين بجلاء الفرق بين الاثنين وأهمية كل واحدة النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كمان زيدوا النبي صلاة اللهم صل وسلم وزيد وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل الرجل ده كان مقترض من النبي عليه الصلاة والسلام قرض جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أخذ النبي منه سنا من الإبل جاء يتقاضاه سن من الإبل يعني ناقة لها سن معين عندنا طبعا الناقة سنها سنتين أغلى منها ثلاث سنين أغلى منها أربعة أغلى منها خمسة فالسن مهم فجاء يتقاضاه يتقاضاه يعني يطلب حقه يطلب الدين اللي على النبي عليه الصلاة والسلام فبحث الصحابة فلم يجدوا سن دينه فوجدوا سنا أكبر من سنه كان مثلا باثنين سنها اثنين وجدوا سنها ثلاثة فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعطوه فادوا له الحاجة يعني أفضل مما كان قد اقترض منه النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أوفى الله بك جزاء ما أوفيتني أوفى الله بك يعني إلهي ربنا يديلك منزلة في الجنة يا رسول الله جزاء ما زدتني وأعطيتني أكثر من حقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم أحسنكم قضاء يبقى قضاء يعني إيه إعطاء الدين اقتضاء يعني إيه طلب الدين يعني صاحب الدين بيجي يقتضي المدين بيدي الدين فاسمه إيه قاضي قاضي رجلا سمح بسماحته دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا يعني إيه قاضيا وهو بيدي الفلوس اللي عليه ومقتضيا لما يجي يطلب حقه آه سمح طب وهو الإنسان آه يعني ال القاضي لما واحد لما يجي يدي الفلوس لما يجي يدي الدين آه إيه السماحة اللي في كده السماحة إنك تديه آه في وقته انك ما تغلبش الراجل اللي ساعدك ووقف جنبك وادالك دين وسلفك دي سماح انك وانت بتديه تكون آآ آآ يعني بتشكره على وقفته جنبك طب ومقتضيا انك برضه ما تعيروش لما تقول له مثلا ازاي انا وقفت جنبك وده جزائي اللي اديتوني دي السماح فالمعاملات المالية ما تخرجناش عن اخلاقياتنا لان هي بتظهر معادن الناس ربنا يا رب يحفظنا وإياكم وكل اللي له تعامل تجاري بيشد في شعره من الناس قل من يجده إنسان سمح فعلا فعلا يقف يعني إيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى يقف فعلا على رقي منزلة السمح في البيع والسمح في الشراء كل من له مساس بالتجارة يفهم الحاجات دي كويس جدا نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جميعا السماحة حديث آخر لحبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام على فكرة بسماحته وبطبيعته ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما أيوة دي صفة السمح السمح دايما بيسر السمح دايما بيسهل عشان كده لما النبي عليه السلام أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن والحديث في البخاري قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا تطاوعا يعني ايه؟ يعني كونوا مع بعضكم سهلين اطيعوا بعض ما تختلفوش مع بعض السماح السماح اللهم ارزقنا رب السماح انما اللي ما عندوش سماح واقف على الوحده يعني انت انت كرامتي انت غلطت في كذا انت عملت كذا مركز للناس يا اخي في زلات اعفو عن الزلات وتجاوز عن الهفوات ودي مس... ومن من منا بلا زله من منا بلا زله ده انت لو وقفت على الوحده للناس هتعيش لوحدك هتعيش لوحدك كما قال أحد السلف الصالح من طلب صاحبا بلا زلة عاش بلا صاحب عاش بلا صاحب هيعيش لوحده ويموت لوحده وبعدين يعني هو أنت بلا زلة يعني اللي عايز اللي بيدق مع الناس طب ما الناس لو عملتك بالمثل ما هي برضه هتتعب منك يعني يعني أنت متعب في كل الأحوال متعب في في محاسبتك للناس وتقييمك للناس ومتعب برضه لأن أنت مش هت يعني في تصرفاتك مع الناس ما أنتش يعني معصوم فالحل إن إحنا نسامح لبعض نتسامح عشان الدنيا تمشي عشان نقدر نعيش عشان نقدر نقيم دين ربنا عز وجل في الأرض مستحيل هتلاقي حد بلا زلة مستحيل هتلاقي حد مركز في حقك على طول الخط فدي مسألة مهمة النبي عليه الصلاة والسلام يقول وتطاوعا ولا تختلفا وصية النبي لمعاذ وأبي موسى طيب شوفوا الحديث الجميل ده الذي رواه الإمام أحمد وللأمانة في إسناده رجل ضعيف إلا أن أصل الحديث عند الإمام مسلم طب أنا هاخد ليه رواية أحمد اللي في إسنادها ضعف يعني قلت أصل الحديث صحيح هاخدها لأن هي بتفصل وتوضح أكتر بتوضح معاني مجملة فال النص إيه سأل رجل وهو عمرو ابن عبسة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإسلام وأنا عايز يا أحبابي في الله يا كل الناس يا كل المسلمين اسمعوا الكلمة اللي جاية دي ما الإسلام واحد ممكن يقول لي طب يعني ما احنا عارفين الكلمة اللي جايه ايه يعني هتبقى ايه الكلمة اللي جاية شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اقول لك لا لا استنى لا مش دي مش دي اه مش دي اسمع ما الاسلام قال طيب الكلام واطعام الطعام تخيل الاسلام طيب الكلام واطعام الطعام طب دي مش مش اركان يعني ما هو مين اللي بيقول لك بيسال عن النبي عليه الصلاه والسلام بيدي النصيحه حسب الحال الست متفقا معي ان حال المسلمين اليوم جميعا يحتاجون لان يسمعوا هذه الكلمه لكثره الزلات الكلاميه لكثره الكلام البذيء اللي بنسمعه من الناس لكثرة الكلام الفاحش اللي بيسمع الإسلام طيب الكلام وإطعام الطعام يعني إيه؟ يعني المسلم لسانه حلو المسلم لسانه طيب المسلم كلمته طيبة المسلم ما ينفعش ينطق العيبة ما ينفعش غير مقبول لا يليق بك يا مسلم ان يكون لسانك زالف بالشكل ده لا يليق بك يا مسلمة ان اللسان ينطق الكلمات او يسب او يغتاب او ينم او يشتم الوضع العام مش ناقص مش ناقص احنا محتاجين نتخلق باخلاق الاسلام لنتغلب على هذه الازمه الاسلام طيب الكلام واطعام الطعام عايز تبقى مسلم صح امسك لسانك امسك لسانك لا تنطق به الا الطيب انتوا عارفين في زمن الصحابه في زمن الصحابة وعايزكم تركزوا في الحتة دي كويس جدا جدا في زمن الصحابة كان تقييم الرجل لا بصومه ولا بصلاته فالكل يصوم ويصلي إنما كان تقييم الرجل بلسانه يقولوا فلان ده كويس ليه لأنه بيحكم لسانه طيب ومعانا اتصال السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل ورفع الله قدرك وزادك الله علما وفقها في الدين وإياكم الله يكرمك شيخنا لو سمحت لي بهذه المشاركة أقول بداية إن التسامح خلق عظيم ومنزلة رفيعة هنيئا لمن أدركها فهو من صفات المتقين وبه يستجلب العبد محبة الله سبحانه ويدخل في حيز المحسنين الذين يبصرون بمعية الله عز وجل وفي هذا يقول سبحانه وتعالى في صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين تمام وليس هذا فحسب بل إن من عظم خلق التسامح استأثر الله عنده بأجر أهل التسامح وهو أكرم الأكرمين سبحانه سبحان الله.
قال سبحانه وتعالى في سورة الشورى فمن عفا وأصلح فأجره على الله فجدير بنا أن نفعل هذا الخلق فيما بيننا لنعيش آمنين مطمئنين سالم الصدر أطهار القلوب رافعين شعار ألا تحبون أن يغفر الله لكم أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم طيب حبايبي في الله قلت لحضراتكم آه، شوفوا الحديث ده عظيم جدا لما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإسلام قال طيب الكلام وإطعام الطعام قال ما الإيمان قال ما الإيمان اسمع الإجابة قال الصبر والسماحة مش لسه قايل لحضراتكم إن السماء التسامح ده عمل قلبي قبل أن يكون في الخارج ل- مش هتقدر تنطق كلمة حلوة إلا إذا كان قلبك نظيف مش هتقدر تتكلم كلمة طيبة إلا إذا كان كان قلبك متسامح تصرفاتك أصلا بتنبع من القلب كما قال عبد الرحمن ابن أبي جمرة القلب للأعضاء كالملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده الصبر والسماحة محتاجين قال أي الإسلام أفضل قال أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك اللسان والإيد ودي أكتر معاصي بتقع النهاردة ناس بسهولة كلمة قصاد كلمة ينزلوا يتشكلوا مع بعضهم يضربوا بعض وقد يصل تصل المعركة وتنتهي بالقتل شيء مؤلم جدا وكثير شجرات كثيرة جدا جدا يعني بتنتهي بالقتل ولا حول ولا قوة إلا في جرأة على الدماء غير عادية نسأل الله السلامة و- والعافية لنا ولجميع المسلمين والمسلمات فبيقول له أي الإسلام أفضل فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك فقال أي الإيمان أفضل قال حسن الخلق معنى اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وإياكم ممكن أقول حاجة عن التسامح؟
اتفضلي عايزة أقول الأول اللهم نضر وجوهنا بجمال الطاعة وحسن آمين.
الخلق آمين.
واجعلنا من خير الناس اتباعا للحديث صلى الله آمين.
عليه وسلم الصلاة والسلام.
كيف نتسامح نتسامح عندما نريد من الله عز وجل أن يسامحنا يقول جل في علاه وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ولن يقبل المرء على التسامح إلا إذا ذاق حلاوة العطاء الرباني بعد التسامح تسامحا فيه ذل وانتصار ابتغاء مرضات الله وقتها سنتسامح ونتسامح ونتسامح بفضل الله وسيكون العزة والخير الوفير بإذن الله ومن كان مع الله في طاعة حقيقية وأخلاق محمدية كانت السعادة الربانية وكان متسامحا حقا والسعادة الحقيقية في طاعة رب البرية بمنهج من كان على أخلاق عالية صلى الله عليه وسلم في كل شيء وعلى قدر المستطاع والسعادة الحقيقية في إنكار الذات وعمل الخيرات والتسامح في كل الاتجاهات والتخفيف عن أصحاب ال- الابتلاءات ولا ننسى الشكر على الابتلاءات وحسن الظن بالله في كل الحالات فما ابتلانا إلا ليطهرنا ويصطفينا والسعادة الحقيقية الكبرى في المناجاة وحلاوة الأنس بالله فهي المحرك والطاقة والوقود والمزيد لمزيد من الأعمال والطاعات حتى نقترب قربا فيه خشوع وانكسار أمام قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره
جزاكم الله خيرا ربنا يكرمك ف... فدلوقتي ده حديث معنا اتصال آخر السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لو سمحت يا شيخ حضرتك بتقول ان احنا نتسامح مع ال مع ال- المسيئين لنا يعني او كده دلوقتي احنا يعني آه، اكتر الناس بيساء ليهم دلوقتي المنتقدات والشيوخ في الشوارع يعني مثلا احنا ايام ال- لما كنا صغيرين وكده لما كنا بنبقى لابسين خمارات او حاجات كده آه، كان بيساء لينا و- وفي نفس الوقت كان الناس بي- بيدافعوا عننا او كده دلوقتي الناس المنتقدات في الشارع هم اكتر الناس بيتحرشوا بيهم او اكتر ناس بيتعكسوا او كده يعني الناس يعملوا ايه دلوقتي هنتسامح مع دول ازاي او نتعامل معاهم ازاي او نعيش معاهم ازاي اصلا نعم طيب ماشي
وجزاكم الله خير وإياكم الله يكرمك الله يكرمك. طب هو هو بس أنا عايز أقول حاجة هو إيه البديل عن التسامح يا إخواني وأخواتي إيه البديل يعني إيه البديل إن, إن الناس تقف لبعضها وتبقى معارك ولا طبعا يعني إحنا هو ده ابتلاء ونصبر لله عز وجل ومفيش حل إلا إننا آه، يعني ن- نطلب من الله عز وجل العون آه، على الخير وإن إحنا ندعي ربنا عز وجل أن تنكشف هذه الغمة ما في شك هي محنة محنة كبيرة جدا جدا آه، نمر بها ولا سيما لو إنسان ملتزم أو أخت ملتزمة الموضوع يعني شديد نسأل الله عز وجل العافية بس هو البديل إحنا بنتعامل بخلق الإسلام وإحنا في كل موقف نسأل ربنا عز وجل إحنا آه، دورنا هنا إيه أو ال ال الأقرب إلى رضوان الله تبارك وتعالى هنا إيه بالضبط فهو ده اللي ينبغي علينا وهذه الطريقة التي ينبغي أن نفكر بها وعندنا مثلا حديث ونصوص كثيرة جدا حضت على آه، غير التسامح أو أشياء لها علاقة زي مثلا قول الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يعني في حاجات كتيرة فاحنا نصبر لله لله عز وجل وأنا بقول العاقبة لنا بإذن الله تبارك وتعالى والعاقبة للمتسامحين عموما وأنا بخاطب مش بكلم مثلا آه، آه، الشريحة المتدينة فقط أو لا كل المسلمين وكل الناس إن شاء الله في تجيب لأوامر ربنا وتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام التسامح ده خلق احنا في غاية ال ال ال الاحتياج إليه وأدعو الله عز وجل أن يخلقنا وإياكم جميعا بخلق الإسلام وأن يحسن أخلاقنا آه، وأنا ب- بأؤكد وأقول احنا ما ننساش ان احنا كلنا إخوة كلنا إخوة في الدين إيه، أصحاب عقيدة واحدة نصلي لقبلة واحدة نعبد ربا واحدا فليس أمامنا إلا أن نتعامل بخلق الإسلام بل حتى التسامح ده حتى مع غير المسلم يعني التسامح ده وحسن الخلق مظلة آه، بنظلل بها على كل الناس ونتعامل بها مع كل الناس كما آه، يعني سنرى بإذن الله عز وجل من نصوص ويعني قصص تدعم الأمر ده إن طال يعني إن ربنا عز وجل يعني أكرمنا كده وقدرنا نخلص الم- نخلص الموضوع في هذه الحلقة إنما أنا عايز أقول يا أحبابي في الله هناك أحاديث كثيرة جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم آه، آه، بتدل على ذلك إنما أنتقل للنقطة اللي بعد كده من الأشياء التي تعينك على أن تتسامح إنك تعرف نتيجة التسامح نتيجة التسامح وفضيلة التسامح والثمرات العاجلة التي يعطيك الله عز وجل التسامح إن ربنا عز وجل يضفي السماحة على وجهك يضفي السماحة على وجهك من باب المثوبة العاجلة إيه، أولا ال- الشخص المتسامح آه، مش هيبقى كشري ولا نكدي ولا يعني لا ده هيبقى إنسان سمح مع الوقت آه، إنسان سمح إنسان صاحب ابتسامة حقيقية لأن احنا بنقدر الناس تقدر تفرق جيدا بين المتكلف الابتسامة وبين اللي بيبتسم ابتسامة من قلبه دي مسألة بتبقى واضحة جدا جدا آه، يضفي الله عز وجل السماحة على وجهك اتنين حب الناس يعني تخيل حضرتك آه، آه، ف- يعني فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد دي نتيجة إيه؟ ادفع بالتي هي أحسن نتيجة ال ال الإحسان نتيجة التسامح نتيجة إن إحنا نعامل الناس بأخلاق الإسلام إن إحنا نتعامل مع الناس بالكرم نتيجتها إيه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم إحنا الأذى اللي بيلاقيه بعض الناس في المجتمع دلوقتي لا يمكن أبدا أن يقارن بالأذى الذي كان يلاقيه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من قومهم وبرغم ذلك كانوا يصب... فما بالك ده من ناس مسلمة أصلا يعني جواها بذرة الخير ملبس عليها الناس ضحكين عليهم مثلا أو مخدوعين أو أساءوا التقدير أو أساءوا الفهم أو أي أيا كانت الحيثية جواهم الخير فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هم أولى بأن ينالوا الحظ من هذه الآية أولى بذلك من غيرهم فأنا بقول أحبابي في الله حب الناس أيضا ثلاثة السهولة سهولة الأمر ويعني ما يجلبه عليك التسامح من السعادة السعادة ليه؟ أنت لما تحب إن الناس لما تحس الناس بيحبوك وإن أمورك سهلة لأن الناس كلها بتساعدك الناس كلها بتعاونك ده بيؤدي أيضا إلى السعادة أيضا التسامح مع غير المسلم مسألة تخليه يحب الإسلام ويحب المسلمين وقد يؤدي به ذلك إلى الدخول في دين الله عز وجل ولا يخفى عليكم كم أن الإسلام انتشر بحسن الخلق بحسن الخلق يعني والتاريخ حافل بذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقابل الإساءة بالحسن يعني هقول الحتة دي تاني أدلكم مثل عليها أه زيد بن بن سعنة رجل يهودي أسلم كان أقرض النبي عليه الصلاة والسلام فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس بين أصحابه فقال يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل مطل يعني إيه؟ يعني بتمطلوا قوي في سداد الدين فقام عمر بن الخطاب تعرفين طبعا عمر بن الخطاب يعني رجل قوي قوي ضخم البنيان قوي جدا جدا يعني مش يعني حاجة يعني سبحان الله فالمهم قام على طول هيقتل الراجل ازاي يكلم النبي عليه الصلاة والسلام بالشكل ده وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك به النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا عمر لو أحسنت لأمرتني بحسن الأداء ولا أمرته بحسن الطلب قال قم يا عمر فاقضه دينه وزده عشرين صاعا جزاء ما روعته متخيلين ده هدي النبي يا إخواني ويا أخواتي ولسه قايل لحضراتكم من شوية لما النبي سأله أحد الصحابة عمرو بن عبسة بيقول له ما الإمام قال الصبر والسماح لأنك مش هتقدر تبقى سمح إلا إذا كنت صبورا لابد أن تصبر لابد أن تصبر واعلموا أن احنا بنتعامل في جو يستغل فيه أصحاب الهوى يستغلون فيه الموقف أسوأ استغلال أصحاب الهوى أصحاب البضاعة الكاسدة اللي بإذن الله سرعان ما تبور إن شاء الله تبارك وتعالى أصحاب الهوى يروجون لبضاعتهم الكاسدة ويلبسون على الناس حقيقة وأنا عايز تحضرني كلمة وهي حكمة جميلة عزاها البعض للشيخ الألباني رحمه الله قال طالب الحق يكفيه دليل عشان تميز بين صاحب الهوى وطالب الحق يعني كتير من الناس أصحاب هوى وأصحاب منافع وأصحاب مصالح عشان كده لا ينظرون للحق إنما ينظرون إلى ما يروج بضاعتهم وينظرون إلى ما يقيمون به مصالحهم وفقط عشان كده بيلبسوا على السذج والبسطاء يقول يعني إن صح العزو للشيخ الألباني يقول وحتى لو كانت مجردة هي معناها جميل طالب الحق يكفيه دليل في مسألة معينة انت بتقولها حقيقة فالناس تقول لك لا احنا مش مقتنعين تقول لي طب انا هجيب لك الإثبات يقول لك هات لي الإثبات فيتبين هنا صاحب الحق طالب الحق من من صاحب الهوى طالب الحق يكفيه دليل دليل واحد أقنعه خلاص قال الله قال رسوله خلصت وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل لو قعدت تجيب له أدلة من الكتاب والسنة للصبح مش هيقتنع هو مش عايز يقتنع لأنها لا تخدم أجندته الخاصة طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل والجاهل يعلم بسهولة نعلمه يتعلم ويستقبل وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل معنا اتصال السلام عليكم
وعليكم السلام وبركاته فضيلة الدكتور أهلا بيك ربنا يبارك في حضرتك جزاك الله خير ربنا ينفع ربنا إياك.
ينفع بيك يا رب الله الله يحفظك يكرمك بقول لحضرتك يا فضيلة الدكتور حضرتك اتكلمت بإن بخصوص ال- التسامح دلوقتي حضرتك احنا داخلين على فترة آه، فترة يعت- يعتبر فيها يعني اختيارات أعضاء مجلس النواب اللي هو ال- الجديد نعم ولو لو احنا مثلا في ال- بعض الاختيارات آه، رأينا مثلا أي حد أيا كان مثلا من اللي هيترشحوا آه، انا نعرف مثلا لو لو نعرف حد مثلا في مثلا بعض المعاملات الماديه آه، آه، يعني مثلا هو بي في ب- في بعض المعاملات الماديه مثلا بي يعني آه، بتلاقيه مثلا مش متسامح في المعاملات الماديه ومش عارف ايه او حاجات آه، فيما فيما شابه ذلك لو حضرتك ال- ال- الخاصه بالمعاملات الماديه هل احنا ممكن نربط المعاملات الماديه دي بالمعاملات مثلا السياسيه ان هو داخل مثلا آه، مرحله سياسيه تانية آه، هل آه، هل اختاروا مثلا آه، على على ال- على نطاق نطاق المعامله اللي هو تعملها معايا مثلا قبل كده بمعامله ماديه ولا ابتعد ال- هذا الامر بعيد بعيد عن الامر السياسي او مثلا بعيد دي دي مالهاش دعوه بيا وجزاكم الله خير لا أنا ربنا عايز أسألك يبارك فيك.
سؤال استنى اتفضل يا سيدنا أنت معانا؟
اتفضل طيب هو بالنسبة للمعاملة المادية حقاني ولا بياكل حق الناس لا يعني- هو مش حته بياكل يعني يعني حق حق- الناس لا يعني يعني حقك وحقه ولا بيهضم حقوق الناس لا هو حضرتك يعني مثلا ممكن ممكن ايه يعني مثلا ايه لو جي- لو لو طلبت منه حاجه يقول لك لا طب خليها مثلا شويه تخليها مش عارف ايه و- ونافي يعني مثلا ايه يعني مثلا زي ما حضرتك قلت شحيح شويه مثلا شحيح في الماديه شويه هل ده يعني مثلا ممكن إن انا أبني إنما- اختياره على إنما ما ياكلش حق حد لا لا لا لا ما ياكلش حق حد طبعا لا لا لا طيب بس هو يعني يعني اتعامل اتعاملنا يعني مثلا في بعض المعاملات مثلا الماديه لو تعاملنا مع انا بس انا عايز حضرتك مش عايز مثلا نخصص حد مش عايزين نخصص حد مثلا ما تخصصش ايا حد.
ايا كان احنا عايزين مثلا ان عامه هل يعني حضرتك توضح لنا الامر ما بين المعامله الماديه دي والمعامله السياسيه اللي هو هيخشها كمجلس نواب كاختياراته مثلا هي في السياسية حضرتك- ممكن يكون هو ممكن يكون هو موفق في الم... في, ال... في العمليه دي في العمليه السياسيه تمام تمام جزاك جزاك الله خير. ربنا يبارك جزاك فيك يا الله دكتور.
خير الله يكرمك الله يكرمك طب معانا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ وإياكم انا كنت عايزه اسال بس يا شيخ ازاي نبقى متسامحين في ال- في الجو اللي حاصل حضرتك شايفه آه القلوب آه بتسمع طبعا يعني استهزاء بال بال بالسنن واستهزاء بالشيوخ الكرام اللي احنا بنجلهم آه.
و و وزمن ب- بيستباح فيه ل- لحوم العلماء فاحنا احنا عايزين نتسامح بس مش عارفين نتسامح ازاي أنا أنا هوضح الحتة دي قلتها الحلقة الماضية بس هقولها دلوقتي حاضر الله يبارك فيك يا شيخ قلوبنا والله يعني وصدورنا مغارة جدا حاضر.
جدا يعني نفسنا حاجة تريح صدورنا يعني لأن احنا صراحة تعبنا يعني طيب آه، حاضر كل يوم بنشوف ال ال بنسمع وبنشوف استباحات وبعدين بنلاقي أهل ال أهل الباطل صوتهم عالي و- وليهم صدى عند الناس و- وبنلاقي ان في لا، ناس حضرتك كتير ملهمش بدات صدى عند تتحول الناس.
يعني ناس كتير قوي بداوا يتحولوا ويسمعوا و- و- ويرضوا بالكلام ده من من المسلمين من الناس طيب.
اللي كنا نحسبهم على خير يعني نعم نعم صحيح فيا ريت نكثف فعلا الحلقات والحلقه دي طبعا يعني من ضمن الحلقات ان شاء الله تكون مثمره في المجال في, ال- في, ربنا ال- يكرمك.
في الوقت دوت بالذات ويكون في تكثيف اكتر يعني من حضرتك ومن ومن كل الشيوخ ان شاء الله حاضر حاضر وربنا يعينكم يا شيخ والله الله يكرمك جزاك الله خير.
الله تمام.
يكرمك هو بالنسبة لل... لل... اللي قاله الأخ الفاضل المتصل آه، بيقول بالنسبة لنائب مجلس الشعب أو ال- المجلس النواب آه، ده بتبقى أولا هي بتبقى طبيعة شخصية ثم يعني طبيعة شخصية يعني إيه يعني يعني اللي بيبقى آه، م- كسول في جانب عامة أقرب إنها تبقى صبغة عامة فممكن يكون ده في قضاء مصالح الناس يكون أشد كسلا آه، آه، إنما موضوع الاختيار بيبقى أصلا مقارنات يعني حسب افرض ده أفضل من غيره يعني برضو اللي موجود المقابل ليه أسوأ منه أو أو بلاش أسوأ لأن هو ما نقدرش نقول سيء نقول مثلا إيه ده بيكون أفضل فدي مسألة بتخ- تخضع لموازنات إنما بصفة عامة ال- الوصف اللي أنت قلته ده بيكون يعني مش يعني يعني ايه اشد كسلا في قضاء مصالح الناس اما بالنسبه للنقطه اللي قالتها اختنا الفاضله المتصله اخيرا اللي هي مساله حينما يتجرأ الناس على الدعاء وعلى المشايخ واستهزاء بالسنة والكلام ده أنا قلت الكلام ده وأكرره التسامح يا إخواني لا يكون إلا في حقك الشخصي فقط مجال التسامح في حقك الشخصي فقط أما حد بيتجرأ على شيخ حد بيتجرأ على عالم طالب علم داعية حد بيسخر من سنة الكلام ده لا ده مش حقك ده مش حق دي مش بتاعتك دي بتاعت الدين ده هنا وجب عليك شرعا أن أن ترد بشدة أن تكون شديدا في الحق النبي عليه الصلاة والسلام كان لا ينتصر لنفسه صلى الله عليه وسلم لكن إن انتهكت حرمة من حرمات الله يغضب صلى الله عليه وسلم ما تشوفش النبي غضبان أبدا لما حد يأذيه يعني لما أتى الرجل اليهودي الذي أسلم زيد بن سعنة وكلم النبي بالشكل ده النبي ما عملش حاجة ما قالش مثلا أيوة يا عمر قوم اضربه يعني لا النبي قال له لا يا عمر لا لو, لو أحسنت لأمرتني بحسن الأداء ولا أمرته بحسن الطلب إنما لما تبقى حاجة في حدود الله لا يغضب ويحمر وجهه عليه الصلاة والسلام فأنا عايز يعني نفصل بين الحاجتين دول في حقي أتسامح لي أن أتسامح طب افرض ردتي السيئة بالسيئة مش غلط مش حرام إنما المرحلة لا ادفع بالتي هي أحسن دي وجهة نظر وتقييمي إنما دفع السيئة بالسيئة هي مش هتبقى معصية ولا حاجة إنما دي ممكن يؤدي لتصعيد لأن الجو محتقن ده في حق الشخص إنما لما يساء لداعية لما يساء لعالم لما يساء لشيخ لما يسخر من السنة لما يسخر من الدين أو ثابت من ثوابت الدين من ثوابت الدين لا لا يج... مش مجال تسامح أصلا مش هقول لا يجوز أن يتسامح لأن التسامح مش وارد إطلاقا ليس أمامك إلا شيء واحد أن ترد غيبة هذا الشيخ أو هذا الداعية وأن تدافع وأن تغلظ له في القول مش مش هزار لأن دي مسألة دين لأن لما يجي واحد يعني مثلا يسخر من شيخ هي الفكرة لو إن لو إن الشيخ ده مش شيخ لو إن الشخصية دي مش شيخ مش هيتكلم عليه إنما هو يتكلم عليه لأنه شيخ يبقى بيتكلم على يبقى المراد أكتر من الشخصية المراد المنهج اللي بيدعو إليه المراد الفكر اللي بي اللي بيعتنقه المراد الدين اللي هو بيكلمه بيبلغه للناس يسقط الرمز لا لأجله لأجل شخصه ولكن لأجل رمزيته لأجل رمزيته عشان كده لو ان مثلا في رمز ديني مفتي أو شيخ أزهر أو عالم أو كده حد اتكلم عليه بكلمة مش سيئة حتى وإن كنت أنا مختلفا معه لا أقف وأدافع لماذا؟ للرمزية خدتوا بال حضراتكم؟ يعني دي مش مجال تسامح إطلاقا مش مجال تسامح وأنا يعني بعض الناس في بعد الحلقة الماضية يعني كلمني في هذا برغم أني وضحتها فأنا أعود وأكرر وأؤكد مش مجال تسامح إطلاقا لما يسخر من شيخ أو يتكلم على داعية لا مش مجال تسامح لا لابد من الوقوف بشدة ما ينفعش حد يتكلم عن ما ينفعش يسخر من سنة ما ينفعش عشان نميز طيب أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة كمان من الحاجات اللي مش مجال تسامح أن تدفع عن أخيك بالغيب مش مجال تسامح يعني مثلا واحد شتم واحد ومش موجود ما تقولش التسامح لا ده مسموح مش مجال تسامح مش بتاعتك ده انت واجب عليك أن تدافع عن أخيك اللي مش موجود قال رسول الله من رد عن عرض من ذب عن عرض أخيه بالغيب ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة يعني دي حاجات كده أردت أن أبينها وقد انتهى وقت الحلقة ولم ينتهي الحديث عن التسامح اللي كنت سبحان الله يعني معد له أن أتكلم فيه في حلقة ماضية في حلقة واحدة فقط يعني كان المفروض النهاردة موضوع تاني لكن برضه لسه ما خلصش إن شاء الله نلتقي ونتكلم عشان نعيش الجو ده لأن الأمة محتاجة والواقع صراحة والشارع وواقع الناس الآن محتاج إلى أن احنا نحسن أخلاقنا ونعيش بروح التسامح بأخلاق الإسلام ادفع بالتي هي أحسن النبي عليه الصلاة والسلام كانت أخلاقه كده أدعو الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يهدينا وإياكم للحق الذي يرضيه وأن يرزقنا العمل كما أدعو الله تبارك وتعالى أن يكشف الغمة عن مصر وعن جميع بلاد المسلمين وأن يؤلف بين القلوب وأن يوحد شملنا على أتقى قلب رجل واحد منا إنه ولي ذلك ومولاه أستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته